الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فهنبدأ بسؤال يا جماعة هل ممكن لراجل واحد بس انه يحل كل مشاكل الاسلام او انه يحل مشكلة كبيرة من مشاكل الاسلام لوحده ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة كان راجل واحد راجل واحد قبل ما يبقى فيه ولا مسلم على وجه الارض في مصر ولا العراق ولا الشام ولا مكة ولا المدينة ولا مسلم واحد من 80 مليون مسلم اللي في تركستان في الصين راجل واحد وقف في وش الكفر لوحده على وجه الارض كلها ابو بكر الصديق كان راجل واحد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كان سبب ثبات الامة كلها وثبات كبار الصحابة خالد بن الوليد كان راجل واحد لما سيدنا ابو بكر قال لأذهبن وساوس الروم لأذهبن وساوس الشيطان من عقول الروم بخالد بن الوليد مصعب بن عمر كان راجل واحد لوحده لما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة قلبها كلها بالدعوة الى الله الطفيل بن عمرو الدوسي كان راجل واحد قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اتنين تلاتة رجع لدوس رجع لرسول الله بقبيلته كلها رضي الله عنهم جميعا سيدنا موسى كان راجل واحد لما كل الصف اللي وراه اتهز ما بين البحر وما بين فرعون وقالوا انا لمدركون سيدنا موسى لوحده قال كلا هذا لا يكون ابدا ده لا يمكن يحصل ابدا ليه ان معي ربي سيهدين سيدنا ابراهيم كان راجل واحد وربنا سبحانه وتعالى سماه امه لانه حارب طواغيت الارض لوحده ولانه نشر التوحيد في الكرة الارضية كلها لوحده الصحابة كان كل واحد منهم راجل واحد ولكن بطل حل مشكلة ضخمة من مشاكل الاسلام لوحده احمد بن حنبل كان راجل واحد لما الامة كلها كانت تهلك وتفتن في محنة خلق القرآن وكان هو السبب في ثبات الامة كلها عمرو بن العاص لما ارسل لسيدنا عمر بن الخطاب في فتح مصر عايز 4000 واحد مدد للجيش بعت له اربعة قال له كل راجل واحد منهم باربع تلاف بألف راجل يبقى الاربعة باربع تلاف حسون خيبر لما استعصت على الفتح ما بين الصحابة راجل واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ربنا فتح على ايديه حسون خيبر سيدنا علي بن ابي طالب عبد الله بن الزبير كان راجل واحد لما هجم على جيش البربر لوحده وقتل ملك البربر وكان ده سبب في هزيمة في هزيمة البربر في هذه المعركة لمجرد قتل واحد فقط وهو القائد على ايد عبد الله بن الزبير غزوة الاحزاب راجل واحد بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذل عنا ما استطعت كان السبب في هزيمة الاحزاب يعني عايزين نقول ايه يا جماعة عايزين نقول ان في برقية مستعجلة مرسلة لنا جميعا لكل واحد فينا مرسلة لنا من الشيشان ومن افغانستان ومن كشمير ومن فلسطين ومن بغداد الف برقية عاجلة مرسلة لكل واحد مننا يوميا من الف مكان في الامة ومن الف مشكلة في الامة مكتوب عليها مطلوب رجل بمعنى الكلمة مطلوب رجل على وجه السرعة يا جماعة في مشاكل يعني يا ترى الراجل اللي الامه محتاجاه مواصفاته ايه يعني لازم يكون جميل مثلا سيدنا جليبيب كان قبيح دميم ربنا لم يعطيه الجمال في الخلقة ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاله بايديه والكفن بتاعه بيتحضر وقال جليبيب مني وانا منه طب لازم يكون قوي سيدنا عبد الله بن مسعود لما الصحابة سابوا شافوا رجليه وطالع بيتسلق النخلة ضحكوا عليه من دقة ساقيه طب لازم يكون غني سيدنا علي بن ابي طالب كان من اشد الصحابة فقرا كان من كتر الفقر ممكن يروح ينزح بئر الواحد يهودي مقابل تمرة لكل بئر لكل جردة المية بيطلعها من البئر طب لازم يكون عربي طب وفين سيدنا سلمان وفين سيدنا صهيب الرومي امال مواصفات الرجل ده ايه الرجل اللي بمعنى الكلمة اللي احنا عايزينه في الامة دي الرجالة اللي بمعنى الكلمة مواصفاتهم ايه يا جماعة اول حاجة محدش ييأس من فضل الله عليه من اعجب الاحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المهدي المنتظر الذي قال عنه رسول الله يصنعه الله بين يوم وليلة بين يوم وليلة يبقى المهدي يعني ممكن يكون واحد زيك زيه زيك زيه واحد عادي ما حدش واخد باله منه بين يوم وليلة ربنا يقلب قلبه على قلب المهدي ويقلب عقله على قلب على عقل المهدي ويقلب عزمه على عزم المهدي يعني ايه يعني انت بين يوم وليلة ممكن ربنا يصنعك يعني انت ممكن ربنا يحولك لانسان عمرك ما كنت تتصور ان يخرج منه كل البطولات اللي خرجت منك ان اراد الله سبحانه وتعالى مش عايز درس الليلة يبقى عالي على حد فينا يا جماعة مش عايز حد يقول الموضوع عالي عليا الموضوع تقيل عليا المطلوب الليلة يكون عالي عليا لا الامة محتاجة الوقت راجل على وجه السرعة رجال على وجه السرعة في مواقف اتعرض لها الاسلام في التاريخ كان لازم حد يدخل يتدخل فوريا زي غزوة احد كل اللي حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا ولا واحد فضل حوالين رسول الله لازم واحد يتدخل في هذه اللحظة والا هتبقى مصيبة بل كارثة وهنا يتدخل طلحة بن عبيد الله اهو الوقت ده اهو الوقت ده اهو كل يوم بيعدي علينا وما يطلعش راجل على وجه السرعة مننا في ارض من اراضي الاسلام جديدة بتروح او عز من عز الاسلام بيزول يبقى احنا محتاجين الوقت رجل على وجه السرعة عشان كده لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ده كفل اليتيم يا جماعة له المقام العالي ده في الجنة ده لانه كفل عبد من عبيد الله امال اللي كفل دعوة الله امال اللي عاش لدعوة الله يبقى هو فين في الجنة بقى يبقى ربنا هيرفعه بالتأكيد لأعلى مقامات الفردوس الأعلى اللهم ارفعنا في الفردوس الأعلى يا رب اللهم اكتبنا مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب اللهم اكتب لنا جوارك في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين يبقى الليلة يا جماعة عايزين نتكلم عن صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة ده عايزين نتكلم عن صفات القائد الرباني المنتظر اتكلمنا زمان عن فكرة القائد الرباني المنتظر دي وقلنا ان مش المقصود منها القائد اللي هيجي يحل مشاكل الاسلام كلها ده المقصود منها ان كلنا نبقى قواد ربانيين المقصود منها ان كل واحد مننا يحل مشكلة من مشاكل الاسلام يرفع راية من رايات الاسلام يقف على ثغر من ثغور الاسلام يا ترى ايه هي صفات الراجل اللي احنا عايزينه يطلع مننا باذن الله اول صفة من هذه الصفات رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت زي محمد بن مسلمة كده لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضره فتنة انت لا تضرك فتنة ولا في فتن ما بتأثرش وفي فتن ممكن تجيبك بالضربة القاضية انت من انهي نوع وايه الفتن اللي بتأثر فيك وبتأثر فيك لأي درجة من القصص الخطيرة من اخطر قصص القرآن على الاطلاق من القصص اللي ترعب اي قلب حي قصة بلعام بن باعوراء في سورة الاعراف قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ربنا فتح عليه من العلم ومن الفهم فانسلخ منها زي ما إنسان يخرج من جلده خرج من دينه وخرج من أمر الله سبحانه وتعالى فأتبعه الشيطان يلحق بسرعة قبل ما يروح من إيده تاني فكان من الغاوين ضاع خلاص ولو شئنا لرفعناه بها ربنا بيقول ان الاحاديث والايات اللي احنا عارفينها لو ربنا شاء كانت ترفعنا فوق قوي في مقام عالي قوي عند ربنا امال ايه السبب يا رب ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه امراض القلوب اللي متوطنه في قلوبنا كل آية انت حافظها ممكن ترفعك للسماء كل حديث انت حافظه ممكن يرفعك للسماء كل درس بتحضره ممكن لو معانيه دخلت قلبك ترفعك للسماء ولكن الامراض اللي في قلوبنا هي اللي بتنزلنا لتحت والنتيجة ايه يا رب اسمع فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله الايات دي مرعبة ليه القصة دي مرعبة ليه اول حاجة بترعبنا من القصة ده ايه ان دي قصة انتكاس يعني ايه انتكاس انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق الجنة حود وماشي في طريق النار انتكاس يعني واحد كان عداد الحسنات بتاعه شغال ليل نهار اصبح عداد السيئات اللي شغال ليل نهار انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كله ملائكة رحمة غير ومشي في طريق كله ملائكة عذاب وكله شياطين انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق ربنا بيقول عليه فيه اتيناه اياتنا غير ومشي في طريق ربنا بيقول عليه فيه مثله كمثل الكلب انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كل ذرة في الكون بتحبه حتى النمل في الجحور غير ومشي في طريق مفيش حاجة في الكون لا تمقته وتكرهه هو ده الانتكاس يا جماعة اول حاجة بترعبنا انها قصة انتكاس تاني حاجة بترعبنا في القصة الفرق ما بين المقام اللي كان فيه اول القصة والمقام اللي نزله في الاخر بقى ال ال الراجل ده ربنا يقول مثله كمثل الكلب في ناس بتدخل المسجد مرتين ثلاثة وبعد كده تمشي عادي انما الراجل ده دخل طلقة قعد يطلع يطلع يطلع لغاية ما وصل لدرجة الالتزام عمرك ما شفت ملتزم في اي درس من الدروس ولا في اي مكان من, من الدنيا وصل لدرجة اللي الراجل ده وصل لها في الالتزام ثم لما نزل في واحد لما بينزل بيبقى عادي وخلاص لما بينتكس بيبقى عادي ده لما نزل نزل لسفح ما فيش حد يتصوره كأنما خر من السماء كان فوق عالي قوي فتخطفه الطير نزل من السماء زي ما طير كده تلاقي جثة او فريسة نازلة من السماء الف طير يتلموا عليها كل طير يمزق حتة منها تخطفه الطير آه ما بين الف شهوة وما بين الف هوى وما بين الف شبهة فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق بعد السماء بقى في مكان سحيق بعد ما كان الليل بتاعه كله قيام وبكاء ومناجاة بقى الليل بتاعه سهر على القهاوي ومخدرات وخنا بعد ما كان كل همه الدعوة ونصر الدين الله وانه يعيش في الاسلام بقى كل الهم بتاعه انه يكلم بنته ولا يمشي معاها بعد ما كان الصبح بدري كده يوم الجمعة ينزل بالجلابية البيضاء ومع السواك ويروح الجامع بقى ينزل بالليل ولابس سلسلة في واحد ممكن ينتكس من المقام ده للمقام ده هي دي الحاجة اللي ترعبنا في القصة دي يا جماعة ان دي حالة انتكاس من هذه النوعية ان في ناس لما بتنزل بتضيع الحاجة الثالثة اللي بترعبنا في القصة ان اول ما جه يقع الف كأنه فريسة ألف ذئب هجموا عليه عشان يناجوا فيه أول حاجة هجمت عليه فأتبعه الشيطان جري بسرعة ينهش قبل ما يقوم ويفوق تاني رقم اتنين فكان من الغاوين صحبة السوء والغوى هجمت عليه تنهشه قبل ما يقوم ويفوق تاني رقم ثلاثة واتبع هواه هواه وأمراض قلبه قامت وهجمت عليه كأن الأخ المجتهد أول ما يجي يقع شوية أو ينام شوية هيلاقي ألف عدو هو بالنسبة بالنسبة لهم بقى فريسة هيهجموا على قلبه عشان ينهشوه يبقى القصة دي بترعبنا يا جماعة طب الحل ايه شايفين النموذج المقابل بقى شايفين النموذج الذي لا تضر فتنة شايفين قول الله سبحانه وتعالى عن الرجالة اللي احنا بنتكلم عنهم الليلة قال تعالى من المؤمنين رجال رجالة صدقوا ما عاهدوا الله عليه مش اثبتوا بالكلام ولا بالدروس ولا بالخطب بدمهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه قدم دمه برهان صدق لله ومنهم من ينتظر ينتظر ايه يا رب ينتظر ان هو يستشهد في سبيل الله ملهوف على انه يموت من اجل الله وما بدلوا تبديلا ما سابوش الطريق لاخر لحظة حياتهم مفيش شهوة خلتهم يحودوا مفيش فتنة نجحت في انهم يحودوا مفيش نزوة خلتهم يحيدوا عن الطريق هو ده النموذج اللي احنا عايزينه يا جماعة رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت الصفة الثانية من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة رجل لا يكل ولا يمل في سيره الى الله ما يكلش ابدا ما يرتاحش بيتقدم باستمرار على طول كل يوم في خطوة جديدة في طريقه الى الله تقابله الشهر ده تلاقي في خطوة جديدة عن الشهر اللي قبله تقابله السنة الجاية تلاقي في خطوة جديدة عن السنة اللي قبلها على طول بيتقدم انتوا عارفين لما ربنا قال ونيسرك لليسرى فسنيسرك لليسرى عارفين يعني ايه عبد ييسر لليسرى عارفين يعني ايه يعني في فرق ان الطريق ييسر ليك وان انت نفسك انت نفسك تبقى ميسر لدين الله عارفين الملتزم الطلقة اهو ده الملتزم الطلقة اللي هو ميسر لليسرى اللي هو بيطلع على طول على طول على طول زي الطلقة بالظبط هو ده النموذج اللي احنا بنتكلم عنه عشان كده من الايات الجميلة قوي اللي عايزين ما تعديش علينا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا مرعوب مرعوب من الدنيا ومرعوب على الدنيا وخايف من بكرة وحزين على امبارح خلق هلوعا اذا مسه الشر جذوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين شوف بقى اول خطوة في علاقتك مع الله بتبقى الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون دي اول خطوة انك محافظ على الصلاة بتاعتك طيب الانسان اللي بيحافظ على الصلاة ربنا بيكلمنا في سورة المعارج يا جماعة ان انت لازم كل يوم تزيد من ربنا خطوة تقرب من ربنا خطوة ربنا ربى الصحابة في اول مكة على معنى ان المؤمن ده في زيادة مستمرة في طريقه الى الله طب لما صلوا الاية اللي بعدها ايه والذين هم الذين هم على صلاتهم دائمون الاية اللي بعدها والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لما صلوا صح قلوبهم نطفت دي فيها الرحمة لما شافوا الفقير صعب عليهم الدول طيب لما صلوا صح وتصدقوا صح والذين يصدقون بيوم الدين اليقين جه في قلوبهم لان الشبهات كلها تبددت امام انوار العبادة فطلعوا خطوة ثالثه فلما صدقوا بيوم الدين الاية اللي بعدها والذين هم من عذاب ربهم مشفقون لما اليقين والتصديق بدأ يجي في قلوبهم انتقلوا للخطوة الرابعة بدأوا يخافوا من النار ومن عذاب يوم القيامة لما جت الخطوة الرابعة اتنا يعني ايه يعني انا عايز اقول ان حياة المؤمن دي نقلات يا جماعة زي العربية انا راكب عربية بجيب الاول عشان اطلع طب اول ما بتطلع معايا اجيب التاني طب لو طلعت على الطريق السريع اجيب الرابع واجيب الخامس يبقى اذا انت حياتك لازم تبقى نقلات في ناس مننا من اول التزامها لغايه دلوقتي ما نقلتش زي ما هي على النقله الاولانيه ما ينفعش لازم تنقل في مشاكلك ما ينفعش ان مشاكلك كلها لغايه دلوقتي زي ما هي في البيت تحبني وانا كل شويه بقع ومش عارف ما ينفع لازم تنقل في طموحاتك واحلامك ما ينفعش ان لغايه دلوقتي كل قضيتك انك انت تثبت لازم تزيد بقى تبقى صاحب قضيه ورساله تبقى الدين هو قضيتك وهمومك لازم تنقل في جهدك معقول يا جماعه ان فينا انا وانتوا فينا ناس لغايه دلوقتي وردها في قيام الليل متسبب والثابت ولو حتى نص ساعه او ساعه في اليوم معقوله ان فينا ناس لسه ما بتصومش اثنين وخميس بثبات معقوله فينا ناس لسه ما بداتش تطلب علم او حتى تعرف كتب علميه تعرف دينها معقوله لازم ننقل لقدام ولازم سرعتنا تزيد يعني المفروض ان في الاول وانت طالع على الاول كده بيبقى السرعه بطيئه ليه اصل الخطوه بتيجي بالعافيه بتبقى صعبه انما الوقت المفروض كل واحد مننا فتح الرابع خلاص المفروض الدرس ده يبقى عامل زي سباق عربيات في اسخن مرحله فيه كل واحد بيسابق الثاني في مرحله التنافس اللي ماشي كده فعلا اللي بينقل اللي قدام دايما ده ماشي صح طب اللي مش ماشي كده اهو جايه فرصه اهي مش هتتعوض اجازه الصيف حوالي 3 شهور بعدها رمضان جاي في اول الدراسه ملوش دعوه بالامتحانات موسم طاعه اللي هيروح عليه مش هيعرف يجيب موسم تاني زي ده موسم اللي عايز ينقل فعلا على الرابع لو استثمر الموسم ده ان شاء الله ينقل على العشر اما يخلص هذا الموسم باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اذا رجل لا يكل ولا يمل في سير مستمر الى الله يعني شوفوا يا جماعه لو بصيتوا في ايات المعارج كل شويه ينقل خطوه طب لما خاف من النار والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الخطوه اللي بعدها والذين هم لفروجهم حافظون يبدا يخاف بقى ويمنع نفسه عن الشهوات بعد ما كان بيمشي ورا الشهوات ويسعى عليها يبدا يخاف من ربنا يبقى اذا دايما في تقدم مستمر في طريقه الى الله سبحانه وتعالى الصفة الثالثة رجل لا يتهرب من المسؤولية الملقاة عليه بل يعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة من مشاكله الشخصية الخاصة يعني ما ي... ما يولولش بقى لما مثلا يعني فلوسه تقل ما يصرخش لما حد من عياله يعيا احد الدعاة كان خارج بيته رايح في الدعوة الى الله فمراته قالت له ابنك عيان قال لها طب وانا اعمل له ايه قالت له ممكن يموت قال لها ان مات فجده يعلم طريق المقابر هو انسان عارف ان وراه دعوه وراه دعوه كبيره وراه دعوه عظيمه جده يعلم طريق المقابر ما في مليون طفل ومليون راجل ممكن ينقذوا بسبب هذه الدعوه يا جماعه احنا فينا ناس ما حصلتش نمله النمله بتاعت سوره النمل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود يا بنت ادخلي هربي بنفسك ده انت هتداسي الحق انت انجب نفسك لا روح المسؤوليه في احساس بالمسؤوليه تجاه هذا الدين احساس بالمسؤوليه يا جماعه هو ده اللي ربنا قال عليه في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل راجل رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين جاء هو اللي جه ما استناش ان حد يروح له هو اللي جه لانه حاسس بمسؤوليته تجاه دينه رغم ان كان معاه ثلاث انبياء من اقصى المدينة يعني بذل مجهود خارق من اقصى رجل يسعى يسعى يعني ايه يعني مش جاي متكاسل ولا متباطئ ده جاي بقلبه جاي فعلا هو نفسه يخدم الدين قال يا قوم وقف في وش قومه كلهم عشان دينه اتبعوا المرسلين وفي اخر القصة قدم دمه برهان صدق لله سبحانه وتعالى دلالة على رجولته في دين الله رجل يعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة خاصة به هو مشكلة فلسطين دي مشكلتي قضية افغانستان دي قضية انا قضية العراق دي قضية اخطر عندي من قضية ان ابني يعيا اخطر عندي من قضية ان انا يعني نجحت مادة ولا ما شلتش مادة انا ماشي في سكتي وماشي في دنيتي وماشي في ديني ولكن قضايا الدين دي هي اعظم قضايا بتشغل حيز من تفكيري حتى غصب عني لو انا حاولت اطردها كده الاقيها بتسيطر على تفكير غصب عني الصفة الرابعة من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة او من صفات القائد الرباني اللي نفسنا ان هو يطلع مننا ونبقى كلنا هذا الرجل الصفة الرابعة انه رجل حامل رسالة حامل قضية مسخر من اجلها حياته راجل صاحب هدف يعني سيدنا حرام المنحان لما طعن من ظهره بالحربة قال ايه فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فزت فين ده انت عمرك ما هتشوف مراتك تاني ولا هتشوف ولادك تاني فزت فين ده انت سبت اهلك وسبت مالك وراح عليك كل حاجة فزت فين ده انت راح منك الدنيا وملذاتها وشهوتها فزت فين وانت خسرت شبابك لا بل فزت ورب الكعبة ليه اصل كل ده مش الهدف بتاعه الهدف بتاعه اللي هو اللي هو لما قتل عارف ان هو يوصل له فزت ورب الكعبة يبقى ده انسان صاحب قضية صاحب هدف صاحب رسالة سيدنا خبيب بن عدي لما صلبوه على جزع في اللي صلبوه على جزع على اطراف مكة وكانوا بيقطعوا في لحمه قالوا له اترضى ان تكون في اهلك ومحمد مكانك قال والله ما ارضى ان اكون في اهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشك بشوكة لا رسول الله ودين الله وحرمات الله انا كلي وكل ما املك فداء فداء لايه ان هم ما يروحوش لا ان هم بس ما يشكوش بشوكة ان هم ما يشكوش بشوكة مين اللي عنده هذه العاطفة الحارة تجاه الاسلام مين اللي عنده هذه العاطفة العميقة الصادقة تجاه دينه هو ده الصحابة هو اللي عنده ده يبقى فعلا ان شاء الله يبشر ان هو ان شاء الله يوم القيامه يلاقي نفسه محشور مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النساء يا جماعة حتى النساء يعني ال ال ال المرأة المرأة اللي, اللي يعني خرجت من بيتها ولفت يمين ولفت وهي وراها وظيفة في غاية الخطورة انت وراك مسؤولية اول حاجة تجاه زوجك يعني تخيلي كده السيدة سارة السيدة سارة مع سيدنا ابراهيم لفت مع الكرة الارضية لما دخلت معاه مصر ملك مصر حاول ان هو يعتدي عليها يعتدي على شرفها ما راحتش لسيدنا ابراهيم بعد ما نجت بقى قالت له انت شرفتني معاك في الدنيا انت بهدلتني معاك انا ايه اللي زنقني على الغلب ده انا خلاص ما عدتش رايحه معاك حته لا يا جماعه صبرت مع جوزها وكان عندها يقين هائل لدرجه ان ملك مصر لما جه يعتدي عليها دعت ربنا انه يشله ربنا شله فلما اتشل قالت يا رب هيقولوا ان انا اللي قتلته فربنا اطلقه يبقى دعائين اجيبه فلما جه يطلق جه يعتدي عليها تاني دعت ربنا شله تاني قامت دعت ربنا يا رب هيقولوا ان انا قتلته اطلقه تاني جه يعتدي عليها دعت ربنا شله تالت قالت يا رب هيقولوا ان انا اللي قتلته اطلقه تالت فانفك عنها ست دعوات مستجابه في عشر دقايق ست انسانة مليئة باليقين والايمان اتعلمت من جوزها مش عرض توقفت في وش جوزها ساعدت جوزها وسندت جوزها عندك السيدة خديجة رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل كده لما رسول الله يقول ان كان بيعدي عليه الايام ليس له طعام هو واهل بيته منهم السيدة خديجة الا ما يواري ابط بلال ما قتلوش ما قالتلوش انت جوعتني انا وعيالي انا كنت معززة مكرمة مع اهلي وانت جوعتني انت ما قالتش كده ولما راحت معاه الورقة بن نوفل وسيدنا ورقة بن نوفل قال له ليتني اكون معك اذ يخرجك قومك ما قالتلوش لا احنا لا احنا قد ابو جهل ولا قد ابو لهب خلينا جنب الحيط ما قالتلوش كده يا جماعه سندته وقفت معاه وقفت معاه في الدعوه بتاعته عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل لها جبريل من سبع سنوات يبشرها ان لها في الجنه بيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب لانها وفرت لرسول الله في الدنيا بيت دعوه مفيش فيه مشاكل عشان رسول الله يتفرق تفرغ تماما ذهنيا من اجل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى في الارض عندك السيدة عائشة اللي لما خيرت ما بين رسول الله ومتاع الدنيا اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوع يوما وتشفع معه يوما السيدة عائشة اللي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات روت ربع احاديث الاحكام احاديث الشريعة في البخاري ومسلم يبقى اذا كل واحدة مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا تجاه جوزها وتجاه اولادها يا جماعة ده من اول ما وانت حامل في ابنك انت مسؤولية تجاه تربيته تربية الأطفال في حاجة اسمها تأكيل الأطفال وفي حاجة اسمها تلبيس الأطفال وفي حاجة اسمها تصغيط الأطفال وفي حاجة اسمها تربية الأطفال تربية رب ابنك أحد ال ال يعني الإخوة هو الوحيد في إخواته اللي حافظ القرآن كويس جدا إخواته ما حفظوش فلما سألوا والدته قالت لهم إن الفترة اللي كانت حامل فيه بالذات ده هو كانت ملتزمة جدا وقربة من ربنا فكانت بتقرأ القرآن على طول فطلع ابنها أيسر شيء عليه حفظ القرآن واحد تاني يعني يعني اخ تاني حافظ صورة معينة من القرآن بقمة السهولة لما سألوا والدته قالت لهم ان الصورة دي بالذات كانت طول الحمل بتقراها فطلع ايسر صورة عليه في القرآن كله هي الصورة ده ايه يبقى اذا من وانت حامل انت مسؤول عن تربية ابنك من وانت حامل بل انت مسؤول عن دور تجاه الدين كله يعني انا هقول لكل اخت معانا في المسجد يا جماعة ثلاث كلمات الثلاث كلمات عاملين زي يعني ايه حاجة خفيفة كده شعر خفيف كده انت اختاري لك دور من الثلاثة او الثلاثة ثلاثة او اتنين منهم قدامك حاجة من ثلاثة رقم واحد احفظي وحفظي كلام بسيط اهو رقم اتنين ادرسي ودرسي رقم تلاتة اسمعي وكلمي تلات كلمات بساط يا جماعة بساط ولا صعبين يتمنى ان الاخوات يحفظوهم رقم واحد احفظي وحفظي يعني ايه احفظي القرآن في سنة سنتين تلاتة وبعد كده افتحي بيتك كأنه دار لتحفيظ القرآن للاخوات والطفلات والاطفال واقعدي حفظي القرآن تبقي سدتي صغر او ادرسي ودرسي ادرسي لك كتاب عقيدة كتاب تفسير كتاب دين ودرسي لكل اللي انت عارفاه من البنات او من جاراتك او من اخواتك لكل اللي انت عارفاه يبقى ده الاحتمال الثاني او الثغر الثاني الثغر الثالث اسمعي وكلمي اسمعي اي شروط عن الجنة وعن النار وكلمي صحبتك فيه صعبة دي هي الدعوة صعبة يبقى يا اما تحفظي وتحفظي يا اما تدرسي وتدرسي يا اما تسمعي وتتكلمي مع صحباتك في الدعوة الى الله يبقى اذا يا جماعة الرجل اللي احنا بنتكلم عنه ده ممكن يكون ممكن تكون امرأة بألف رجل رجل صاحب قضية وصاحب رسالة يتحمل عشانها بل يضحي من أجلها بحياته كلها وصاحب هدف في هذه الحياة الصفة الخامسة في الرجل اللي بمعنى الكلمة اللي بنرجوه مننا أو نرجو من الله إنه يخلينا احنا على صفات هذا الرجل الصفة الخامسة رجل يزن أمة من الرجال راجل بس يساوي أمة من الرجال مصدر ثبات للصف كله زي سيدنا ابو بكر كده كان مصدر ثبات للمسلمين كلهم بعد رسول الله زي سيدنا موسى امام البحر كل الجيش اتهز وهو الوحيد اللي ثبت وثبت الجيش كله لما قال كلا ان معي ربي سيهدين عايزين راجل مصدر ثقل في الصف كله زي ما احد الصحابة كده قال كنا اذلاء حتى اسلم عمر بن الخطاب كنا اذلاء انت كان الملتزمين في الدفعة بتاعتك ملهمش يعني اعتبار قوي لغاية ما انت التزمت قلبت صورة الملتزمين في دفعتك او الملتزمين في منطقتك او الملتزمين في القرية بتاعتك وبعد كده لما انت التزمت فرقت مع صورة الالتزام في المكان اللي انت فيه كنا اذلة حتى اسلم عمر حتى فاعزنا فاعز الله الاسلام او فاعزنا الله بالاسلام يا جماعة الراجل بيمثل ثقل في الصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في السلسلة الصحيحة روى او قال لابي ذر انه اتاه ملكان فقال احدهما للاخر زنه اوزنه زنه برجل فوزنني برجل فوزنته الرسول طلع اتقل من هذا الرجل فقال زنه بعشرة فوزنته فقال زنه بمئة فوزنتهم فقال زنه بألف فوزنتهم فقال أحدهما للآخر لو وزنته بأمته كلها لوزنه انت توزن انت قد ايه بقى توزن قد ايه عليه الصلاة والسلام انت توزن قد ايه لما كان عبد الله بن مسعود الرسول امر انه يجيب حاجة من على شجرة فجاي يطلع فبيشمر فرجليه بانت فالصحابة ضحكوا من كتر رفع رجليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من لرجل عبد الله بن مسعود يوم القيامة اثقل من جبل احد ده رجليه امال هو على بعضه بقى يبقى تقله ايه جبل احد ده يساوي كام يعني تقل واحد ولا مية ولا الف ولا مئة الف يعني عبد الله بن مسعود كان لوحده يساوي مليون واكتر يعني عبد الله بن مسعود لوحده كان يوزن شعب الدقيقة ده كله واكتر كمان ده رجليه بس اللي هي اثقل عند الله من جبل احد والله اعلم اثقل من جبل احد بقد ايه يبقى اذا انسان راجل له ثقل في الصف اللي هو فيه له ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لصوت طلحة في الجيش خير من الف فارس ده صوته بس ده هو لسه ما نزلش ده صوته بس من بره كده احسن من الف راجل احسن من الف راجل راكب فرس في المعركة كان قائد الجيش في ايام السلف يقول لاصبع محمد بن واسع خير من مئة الف فارس صبعه يعني عارفين قصة يا ريتنا كنا حصلنا صبع واحد من الرجالة دول والله يا جماعة يعني صبعه ده خير من مئة الف يعني قصة عقلة الاصبع اللي كنا بناخدها زمان احنا ما نجيش عقلة اصبع بالنسبة للصحابة والسلف لما بنقيس نفسنا جنبهم سيدنا من المقداد لما عمرو بن العاص اراد مدد من عمر بن الخطاب بعت له اربعة كان منهم المقداد قال له المقداد بألف واحد واحد ولكن يساوي ألف واحد يا جماعة واحد ولكن يساوي ألف واحد يبقى إذن إنك تبقى مصدر ثقل في الصف اللي انت فيه إنك تبقى مصدر نصر وفتح للصف اللي انت فيه من الشخصيات المبهرة اللي الواحد منبهر بيها في قصص الصحابة سيدنا خالد بن الوليد خالد بن الوليد يا جماعة خاض تحت راية الإسلام أعظم وأصعب معارك في تاريخ الإسلام كله نصف فتوحات الكرة الأرضية اللي فتحت للإسلام كانت على ايد خالد بن الوليد بل اكتر من نصفها خالد بن الوليد اول معركة خضع عشان تعرفوا راجل واحد ممكن يعمل ايه راجل واحد بس ممكن لما فعلا ينذر نفسه للدين ممكن يعمل ايه اول معركة خاضها سيدنا خالد بن الوليد كانت معركة مؤتة معركة مؤتة دي دخل فيها المسلمين عدد قليل قصاد الروم اول ما مسكن القائد زيد بن حارثة اتقتل مسك بعده القيادة والامارة جعفر بن ابي طالب اتقتل مسك بعده القيادة والامارة عبد الله بن رواحة اتقتل واصبح المسلمين بلا قائد وعدد بسيط قدام 200 الف واحد من الروم عدد مهول من الروم اضعاف اضعاف المسلمين اي وضع اي حد يحكم على هذا الجيش في هذا الموقف يقول لك الجيش ده لا هيبات بالكامل يا هيؤسر بالكامل مسك سيدنا خالد بن الوليد قيادة هذا الجيش انقلب الامر تماما بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى اللي اعطى هذا الرجل عزيمة حربية وموهبة حربية غير طبيعية عمل خطة للانسحاب يقال انها اعظم خطة انسحاب في التاريخ كله عمل خطة اول حاجة وقف ناس ورا الجيش تعمل تقعد تلف بالخيول بتاعتها فتطلع عواصف رملية واتربة يتهيأ لجيش الروم ان في مدد كبير جه على جيش المسلمين وجاب ميمنة الجيش حطوهم على الشمال وجاب ميسرة الجيش حطوهم على اليمين وجاب اللي ورا حطوهم قدام وجاب اللي قدام حطوهم ورا لما يجوا يقابلوا جيش الروم في هذا اليوم يتهيأ لجيش الروم انه جيش جديد تماما جه جيش جديد تماما جه في هذا اليوم ثم طبعا كانت معركة ثم يقول لقد انقطع في يدي او لقد انكسر في يدي يوم مؤتة تسعة اسياج حتى حاربت بصفيحة يمانية في يدي اخر حاجة مسكت كانت في ايده صفحة يمانية بعد ما تسع سيوف اتكسروا في ايده ثم انسحب بالجيش بعد ما كان جيش الروم نفسه يتمنى ان المسلمين هم اللي ينسحبوا بعد كده مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت حركة الردة وبدأ الخ- نار الفتنة تبدأ تلتهب وبدأ الخطر يتصاعد يوم ورا يوم النهاردة ارتدت قبائل اسد وغطفان وذبيان وطي وعبس بكرة ارتدت هوازن وسليم وبنو عامر وبنو تميم بعده ارتدت البحرين وعمان كانت كارثة كل يوم الخطر بيتصاعد في نمو متصاعد خطير جدا فكان من اشد الخطر في ال- ال- جيش الرزة كله ب- جيش مسيلمة كان اكتر من 40 الف واحد في اليمامة لما عدد كبير جدا من قبائل العرب وجاب جيش اكتر من 40 الف واحد في اليمامة وذهب اليه خالد بن الوليد بعد ما عدد من الصحابة حاولوا ان هم يهزموا جيش مسيلمة وفشلوا في هذا والهم الله سبحانه وتعالى خالد بن الوليد خطة عبقرية في هذه المعركة تخيلوا يا جماعة ان معركة مؤتة دي اتقتل فيها عدد كبير جدا من الصحابة ومن قراء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن عظماء الصحابة وكانت المعركة في الاول لصالح جيش مسيلمة فقال خالد تمايزوا حتى نعلم من اين نؤتى الانصار يجوا لوحدهم تحت رايه لوحدهم والمهاجرين لوحدهم تحت رايه لوحدهم وكل قبيله لوحدها تحت رايه لوحدها عشان لو حد تكاسل او تقاعس نعرف الكسل والتقاعس جاي منين الخطه البسيطه دي اللي ربنا الهمه اياها وكل مكان يحارب تحت رايه الاسلام كان ربنا بيلهمه فكره عبقريه ينتصر بها جيش المسلمين الخطه البسيطه دي قلبت الاوضاع كلها قلبت الاوضاع لغايه ما 20000 واحد من جيش مسيلمه قتلوا بعدها 20000 واحد وحصلت بطولات مهوله معركه اليمامه دي من اخطر معارك الاسلام ومن اشد معارك الاسلام اللي لو قرينا المعارك الحديثه بالمقارنه بيها هنلاقيها اشد من المعارك الحديثه معارك وكانت مليانه عمليات استشهاديه ابو دجانه والبراء بن مالك وعمليات فدائيه سيدنا عباد بن بشر لما جاب 400 صحابي وحاولوا ان هم يقتحموا باب الحديقه لما المرتدين حاولوا ان هم يتحصنوا فيها يبقى اذا يا جماعه كان له دور خطير جدا في مقاومه حركه الرده والقضاء على اكبر راس الرده اللي هو مسيلمه الكذاب بعد كده سيدنا ابو بكر الصديق بعته قائد على الجيوش اللي بتفتح الفرس العراق وبلاد الفرس في اقل من 40 يوم فتح تلتين العراق سنه 12 هجريه ده امريكا قعدت في حته قريه صغيره كده هو جنوب العراق لغايه ما دخلت بالخيانه طبعا قعدت في حته قريه صغيره كده هو اسابيع مش عارفه تدخل منها تلتين العراق في 40 يوم عمل خطة في مواجهة الفرس بعد مئات السنين جه الانجليز في حربهم مع نابليون بونابرت في معركة واترلو خدوا نفس الخطة وحاوطوا بها نابليون بونابرت وانتصروا على الجيش بتاعه في معركة واترلو اللي بعدها انكسر نابليون بونابرت تماما نفس الخطة بالظبط في تطويق جيش الفرس اللي اتبعها خالد بن الوليد هم اللي عملوها بعد كده في هذه المعركة في هذا الوقت انا بقول لكم الكلام ده ورا بعضه ليه عشان تاخدوا بالكم سيدنا خالد ده عمل ايه في تاريخ الاسلام بدل ما نقعد نمشي ورا ابو مش عارف مين وميد ومش عارف مين نعرف يا جماعه العظماء بتوعنا الحقيقيين نعرف العظماء اللي في الامه دي اللي لو اي امه تانية كان عندها واحد على الف منهم كانوا مالوا الدنيا كلها ايه لا واحد زي ده ده انا بقول ده انا بقول لكم حاجات بسيطه جدا من اللي عنده من اللي عملها واحد زي ده يعني هاتوا لي عظماء الغرب اللي قاعدين يعلقوا صورهم ويعملوا الشوارع باسمهم عملوا ايه بالمقارنه بواحد زي ده عملوا ايه لاممهم وعملوا ايه لاديانهم وعملوا ايه لقومهم وعملوا ايه في تاريخ البشريه وحضاره الارض خالد بن الوليد بعدها سيدنا ابو بكر الصديق كان بعت جيش لفتح بلاد الشام من الروم كان القائد بتاعه معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص وابو عبيده بن الجراح كان جيش كبير 30000 ده بالنسبه للمسلمين حاجه كبيره قوي يعني ما هم بيحاربوا الدنيا كلها الروم خرجوا لهم في 240000 عند اليرموك فقرر سيدنا ابو بكر الصديق استدعاء خالد بن الوليد من فتوحات العراق ليتقلد اماره جيش المسلمين في المعركه اليرموك عمل ايه سيدنا خالد برضه خطه عبقريه وفكره عبقريه ربنا الهمه اياها قلبت موازين الجيش لصالح صالح المسلمين عمل ايه 30000 قصاد 240000 مش جايه مش جايه خالص عمل فكره اسمها الكراديس قسم ال 30000 30 جيش كل جيش 1000 وبعد كده جاب كل ثلاث جيوش يبقوا جيش متكتل مع بعض 1000 ميمنه 1000 ميسره 1000 1000 يبقى بقى معاه كام جيش 10 جيوش كل جيش 3000 متقسمين 3 اجزاء وبقى يدخل كل جيش على الفرس على الروم كلهم الجيش يدخل على الروم يطحن زي ما يطحن بقى ويطحن فيه زي ما يحصل وبعد كده يرجع يكون انهك الروم شوية يرجع الجيش ده وينطلق الجيش التاني يدخل على الروم وهي انهكت شوية يحارب فيه يخ... ويرجع تاني يدخل الجيش التالت اللي لسه بعافيته تماما يدخل الجيش التالت على الروم بعد ما انهكت من الاثنين يدخل يحارب 10 جيوش ورا بعض قاعدين يتعاقبوا لغايه ما ربنا كتب نصر مؤثر للمسلمين في هذه المعركه خطط عبقريه وحط النساء ورا الجيش اول ما مسلح النساء في المعارك حط النساء ورا الجيش معاهم سيوف اي واحد يهرب من المعركه يقتلوه بالسيف على طول اي واحد يهرب قائد الروم بيكلمه او بيخاطبه او بيرسمه قبل المعركة فقال قد علمنا انكم ما اتيتم او ما جاء بكم الا الجوع والجهل فان نعطي كل واحد منكم عشرة دنانير وطعام وكسوة وعودوا الى بلادكم فارسل اليه خالد قائلا ان ما جاء بنا الجوع كما تذكر ولكننا قوم نشرب الدماء وقد علمنا انه لا اشهى من دماء الروم فجئنا لكي نشربها راجل راجل يا جماعة راجل عايزين نبقى رجالة عايزين نتكلم عن الرجالة لغاية ما نبقى رجالة قعدوا يتكلموا على الممثلين والمغنيين والفنانين ويعلقوا صورهم في الميادين لغاية ما تلاقي دول عظماء ودخل في وعي الأطفال ان دول هم العظماء عايزين نتكلم على العظماء بقى بعد كده سيدنا خالد بن الوليد يعني شوفوا ضرب الروم والفرس اعظم قوتين في الارض كان باذن الله على ايد خالد القضاء على اقوى راس في حركه الرده كان على ايد خالد عايزين اي اخت دلوقتي فوق لما تجيب ولد تسميه خالد بس خالد بن الوليد مش خالد بس خالد بن الوليد ف ووقت ان جاءه ملك الموت قال على فراش الموت لقد خضت اكثر من 100 معركه وما في جسدي موضع الا وفيه طعنة سيف او ضربة رمح او رمية سيف ثم اموت على سريري فلا نامت اعين الجبناء ده ده نموذج لراجل لما بيعيش عشان دينه ربنا ممكن يفتح على ايديه قد ايه ممكن ربنا ده, ده, ده جزء صغير من بطولات سيدنا خالد بن الوليد يبقى اذا يا جماعة عايزين راجل رجل يزن أمة من الرجال يبقى مصدر نصر وفتح في الطريق الإسلامي كله يبقى مصدر ثقل يبقى انتمائك للطريق الإسلامي زيادة ثقل في الطريق الإسلامي يبقى مصدر ثبات في الطريق الإسلامي كله مش مصدر فين فتنة بقى في ناس مصدر فتنة مصدر خلخلة مصدر إضعاف مصدر استنفاذ طاقات الصفة السادسة رجل اليقين في قلبه كالجبال قلبه مليان يقين مليان عبد يقين شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد بعد ما قتل سبعين من الصحابة ومصل بجسد حمزة وخلص ووصل الى رسول الله وجرح وكسرت عظام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يلم الصحابة على الجبل بعدها ويقول اصبروا وابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها ويقول لهم استووا حتى اثني على ربي الله في الوقت ده هو هتثني على الله في الوقت ده هو الطالب اللي يدخل الامتحان ي- يقع له في سؤال ولا سؤالين يخرج يقول انت بتعمل فيها كده ليه يا رب انا ده انا الاسبوع اللي فات قمت ربع ساعة في ليلة من الليالي وطلعت الاسبوع اللي فات ده خمسين قرش كاملة انت بتعمل معاك كده ليه يا رب والله يا جماعة بتتقال وبتلاقي النفوس خارجة من الامتحانات مليانة معدية ده انا بحضر دروس وبعمل ربنا بيعمل معاك بيعمل معاك كده ليه انت فاكر يا ابني انك بتعمل ايه انت ثم انت عايز تاخد ثواب طاعتك في الدنيا افرض ربنا هو عايز انت تخرجه ليه هو في ايه في التخرج انتوا عايزين تعملوه شايفين المستقبل مبهر قوي فبتلاقي الشاب خارج لا يا جماعة استووا حتى اثني على ربي قبل كل امتحان وبعد كل امتحان عشان كده في بيعة العقبة الثانية تخيلوا كده أرباب اليقين واقفين بيبايعوا 72 واحد من جبال اليقين واقفين يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية البراء بن معمور وقف يكلم رسول الله فقال يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما شئت قول اللي انت عايزه لو عايز رقبتنا هنعاهد ربنا قدامك ان احنا هنقدمها لك اول ما تطلبها فوقف اسعد بن زراره وكان اصغر واحد في ال 72 كل واحد كلمته تحس ان هي جبل يقين طلع يتكلم فقال يا براء انتظر يا براء والله انكم لتعلمون ان ما ضربنا اكباد الابل اليه الا ونحن نعلم انه لرسول الله ولكن ان اخراجه اليوم مفارقه العرب جميعا ده مقاطعه سياسيه واقتصاديه من العالم كله ضدكم وان تعضكم السيوف وقتل خياركم انتوا عارفين ايه اللي هيحصل لكم لما تاخدوه وتاخدوه من بلده لازم تفهموا كويس جدا المشاكل عارفين والصدق واليقين اللي في قلوبهم مخليهم مستعدين ان هم يمشوا في هذه السكه فاما انكم قوم تصبرون واجركم على الله واما انكم قوم تخافون فبينوا ذلك فانه اعظم لكم عند الله وقف سيدنا سعد بن عباده عشان تشوفوا اليقين بقى يقين ورا يقين ورا يقين فقال امط عنا يدك ابعد عننا انت بتقول ايه والله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل عليهم في منى باسيافنا غدا لملنا عليهم لو قلت لنا اخرجوا بكره على الم- الم- المليين منى دول بالسيوف بتاعتكم والله لنخرج عليهم واحنا لسه سبعين سبعين واحد ولكن كان اليقين اللي في قلوبهم فتح لهم العالم كله طب احنا كم واحد طب الملتزمين كم واحد ولكن ايه ما- لو جمعنا اليقين اللي في قلوبنا كله مع بعضه كده واليقين اللي في قلوبهم هنلاقي انهي كفه هترجح وهم لسه كانوا سبعين واحد بس يقف بعدها ابو الهيثم ابن التيهان يقول يا قوم اني سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قطعوها نقطع كل حاجه عشانك وعشان دين الله سبحانه وتعالى افرايت ان اظهرك الله وان نصرك الله وان نصرك الله أت... اتذهب الى قومك وتتركنا بعد ما ربنا ينصرك بقى ترجع تاني مكه بقى وتسيبنا ابو الهيثم ما بيفكرش فيما بعد الهجره ولا ده بيفكر فيما بعد التمكين سبعين واحد مستخبين في خيمة بيتفقوا مع رسول الله يخافوا ان واحد من بره يبص عليهم يخافوا ان الناس اللي بره يبص عليهم وبيقول له لما ان شاء الله بقى ربنا يمكننا بقى في الارض ان شاء الله ترجع لقومك ولا تفضل معانا شايفين اليقين بكل كلمة من كلام الله وبكل وعد من مواعيد الله سبحانه وتعالى وبعد كده يا جماعة خدوا بالكم ده كل ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبايعهم على ايه كان بيبايعهم على ايه أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم لو واحد جه يهجم على مراتك تعمل إيه لو واحد جه يهجم على فلوسك تعمل ايه شوف انت تعمل ايه يعني الدفع عني لو حد جه يأذيني بأي شيء زي ما بتدافع عن مراتك وعن ابنك وعن مالك عن أعز حرماتك وأعز ما تملك فيه هذه الدنيا اليقين يا جماعة كانوا ناس قلوبهم مليانة باليقين مليانة جبال يعني اليقين بضهر الآخرة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يع- يروح بيته كده أيام يقعد يصلي من بعد العشاء للفجر ويقعد يبكي يصلي ويبكي ما ينامش أبدا وأيام تانية ينام ويصحى يقوم الليل فابنه اراد انه يعرف ايه الفرق بين الايام دي والايام دي فتابعوا مرة بعد صلاة العشاء ورجعوا المسجد فوجدوا في اليوم اللي اللي بيسهر فيه ويبكي فيه بيعدي من طريق السوق وهو راجع من المسجد فيرى الشياه المسبوحة اللي مقطوعة رؤوسها بعد ما تتشوي الرؤوس بتاعتها بتكلح الوش بتاعها بيبقى شكله كده كالح فيذكر قول الله سبحانه وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فيرجع الى بيته ويظل يبكي حتى الفجر قلوب معلقة بالاخرة قلوب عايشة مع الاخرة قلوب اي منظر بتشوفه بره في السماء ولا في الارض ولا في الاحداث تفتكر عليه الاخرة على طول على طول قلبه مظبوط على مؤشر الاخرة اي حاجة بتفكره بيوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى قلوب اليقين فيها كالجبال الصفة السابعة رجل يعرف كيف يصل الى الناس ودي صفة خطيرة قوي يا جماعة طاحون الدعوة بس مش طاحون الدعوة على الفاضي طاحون الدعوة ودعوة مؤثرة ومثمرة لانه عارف يوصل للناس دي مشكلة خطيرة جدا عند ناس كتير جدا مننا احنا فينا ناس كتير عايزة تدعو او فعلا بتدعو ولكن مش عارفة توصل للناس ازاي نوصل للناس سيدنا يوسف ازاي وصل للناس ازاي ما احنا لو ما وصلناش للناس مش هنعرف نوصل لهم الدين سيدنا يوسف وصل للناس ازاي جايبين له رؤية يعني في نظرهم كده هيروغليفي حولها لهم عربي بيقولوا له ان قال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقالة سمان يأكلون سبع نجات وسبع سنبلات خضر حاجة ما ما مش فاهمين فيها اي حاجة فقال لهم قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فزروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ثم يأتي عام فيه يغاث الناس يبقى حللهم المشكلة بتاعتهم بعد ما كانت الرؤية طلاسم بالنسبة لهم مشفرة بالنسبة لهم حللهم مشاكلهم يا جماعة ان احنا نبقى عنصر حل مشاكل الناس ما نبقاش مشكلة جديدة من مشاكل الناس اكتر حاجة توصلنا للناس ان احنا نحللهم مشاكلهم ان احنا نشاركهم في همومهم ان احنا نديهم علاج لمشاكلهم في الدنيا وفي الدين وعلاقتهم مع الله وعلاق... يعني لما يكون ليك واحد صاحبك عايز تدعوه اسمع مشاكله خلي نص الوقت اللي بينك وبينه انك تسمع مشاكله وقضاياه وهمومه وتناقشه في افكاره وتحترم كل اللي عنده لازم يا جماعه لازم عشان نوصل للناس سيدنا موسى رضي الله عنه فرعون لما خضب على الصحراء علقهم وصلبهم وقطع ايديهم ورجليهم طب لما غضب على موسى ما عرفش يعمل معاه كده ليه لانه موسى كان وصل للناس خلاص موسى كان الناس كلها بتحبه فما عرفش يعمل معاه كده اهو عشان كده غلام الاخدود غلام الاخدود ليه الملك جاب المنشار الجليس بتاعه وجاب المنشار وما عرفش يعمل كده مع الغلام لان الغلام كان بيعالج الناس بالمجان فالناس كلها حبت الغلام فكان وصل للناس عايزين نوصل للناس يا جماعه طيب ازاي نوصل للناس عشان يبقى كلام عملي مش حماسي وخلاص اول حاجة في شوية حاجات كده لو فيك وانت بتتعامل مع الناس الناس هتحبك جدا ولو حبتك يبقى انت وصلت لقلبها قول اللي انت عايزه بقى بعد كده اللي انت عايزه من الصح طبعا مش من الغلط قول اللي انت عايزه بعد كده اول حاجة القدوة الناس مش عايزة تشوف واحد بيتكلم وخلاص عايزة تشوف قدوة قدامها عايزة تشوف الملتزمين دي قدوة تصلح ان تقلد وان تتبع قدوة في اخلاقك وسلوكك يعني شاب كان نصراني على النت واسلم على النت فواحد صاحبنا بيكلمه على البلتوك فبيقول له انت اسلمت ليه قال له اسلمت عشان موقفين سمعتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف الاول لما هاجر من مكة رغم كل الظلم اللي كان حصل عليه وكل اخذ اموال المهاجرين لما ساب سيدنا علي بن ابي طالب عشان يرد الامانات للناس يبقى خلق الامانة في التعامل مع الناس والموقف الثاني لما جه وفتح مكة وبقى في ايده رقبة الناس اللي قعدت تأذيه طول عمره وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء يبقى الاخلاق يا جماعة والسلوكيات عليه الصلاة والسلام هي دي اللي بتبهر الناس وبيعتبرونا قدوة في حالتنا قدوة في علاقة بين الدين والدنيا احنا بنتكلم عن الدين على طول صح ولكن احنا ما بنسيبش الدنيا ليه ما بنسيبش الدنيا لان الدنيا دي لها دور اساسي في نصرة الدين واحنا مش هنسيب حاجة ننصر بها دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم نبقى قدوة في الدين وفي الدنيا رقم اتنين التشجيع دايما نشجع الناس يعني بلاحظ ان بعض الاخوه كده وبتتعامل مع الناس يجي الشاب يقول له مثلا ايه آه، انا عملت كذا يعني لو مثلا عمل معصيه يكبته كده ويعقده لو عمل طاعه يستصغرها ويحبطه فيها لا يا جماعه بشروا انا اعرف واحد صاحبي زميلي وهو في تانية اعدادي راح احد المساجد يحفظ قران ذاكرته دي كانت ثلاثيه حفظ في اسابيع او شهور لغايه ما وصل لحوالي فوق ال 20 جزء من القران كان بيحفظ على ايد صبي تحت الشيخ فلما عدى ال 20 جزء الصبي قال له لا خلاص بقى انت تيجي تسمع على الشيخ ولو اجازت تح- حفظك هتبدا تحفظ معانا اللي تحتنا راح يسمع على الشيخ صاحبي بيقول لي بيقول لي دخلت اسمع عليه هو صاحبي ده ضعيف في التجويد شويه اول ما بدات اقرا قال لي ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده انت كل حفظك غلط انت عايز ترجع تحفظ من اول وجديد صح بيقول خرجت من المسجد ما مسكتش المصحف تاني هو بيقول الكلام ده احنا في ستة طب يعني بعد كام من تاني يعني نشوف ستة طب يعني لسه من ايام بعد 15 سنة تقريبا بدأ يحفظ قرآن تاني بسبب التثبيط والتحبيط يبقى اذا يا جماعة قضية التشجيع يعني احنا عايزين نقول لكل اخت انتقمت او لبست حجاب شرعي ابشر برضا الله عايزين نقول لكل شاب جديد معانا دلوقتي ابشر برضا الله والله والله قسما بالله عايزين نقول لكل واحد ساب معصيه كانت عزيزه عليه ابشر برضوان الله وعطاء الله عايزين نقول لكل واحد جه درس او اي درس من الدروس ابشر برضا الله وعطاء الله عايزين نبشر نفسنا ونبشر الناس اللي بره يا جماعه بشروا ولا تنفروا يبقى عايزين نبقى عنصر تشجيع الحاجة الثالثة لازم تبقى انسان عملي الناس زهقت من كلام دين كلام دين كلام دين عايزين بقى اعمال دين عايزين بيئة دين عايش الناس في الدين عشان كده احنا بنحاول مع بعض هنا في الدرس يكون في مثلا مشاريع كتير مشاريع كتير وان شاء الله في الصيف هنفتح مع بعض باذن الله على ال- على التاسع ان شاء الله بنحاول يبقى مشاريع كتير ليه عشان يبقى الموضوع مش مجرد كلام لا احنا بنتكلم على الدعوه نعمل مشاريع في الدعوه بنتكلم على العلم نعمل مشاريع في العلم بنتكلم على العباده نعمل مشاريع في العباده بنتكلم على التربيه نعمل مشاريع في التربيه النقطه الرابعه اللي توصلكم للناس ودي نقطه بقى يعني كلام الدين يعني انا قعدت أقول القدوه والتشجيع وانك تبقى راجل عملي وصفه الدين كلام الدين انك تسمع شريط عن الجنه والنار او عن ربنا او عن عذاب القبر ونعيمه او عن او عن وتروح تقوله في واحد يقول بس انا بدعو باخلاقي ما ينفعش يا حبيبي اخلاقك دي بتخلي اللي قدامك يحبك فلما تكلمه في الدين يتاثر بقى انما اخلاقك دي مش هتخليه انسان ملتزم واحد يقول بس انا بدعو للناس بالقدوه ما ينفعش القدوه دي هتخلي الناس تحبنا هتخلينا نوصل انما لما نوصل نحط ايدنا على خدنا ولا لما نوصل نتكلم بقى لا يوجد دعوه بدون كلام عن الله والدار الاخره قاعده لازم نخرج بيها لا يوجد دعوه بدون كلام عن الله والدار الاخره والا فالقران كله ايه كلام ولكن كلام ينبني عليه عمل او كان يصاحبه او يصاحب نزوله عمل يبقى اذا رجل يصل الى الناس راجل يعرف يوصل للناس عايزين مهما الاعلام اليهودي او الاعلام الامريكي عايزين مهما العالم ده كله شوه صورتنا وشوه صورة الملتزمين وشوه صورة المسلمين اخلاقنا وسلوكياتنا تخلي الناس تقول علينا في الاخر نفس اللي اتقال على يوسف من النسوة ما علمنا عليه من سوء ما علمنا عليه من سوء الناس دي صف سليم الناس دي مفيش نقطة سودة في الصفحة البيضاء بتاعتها الصفة التي بعد هذا صفة الثامنة من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة من صفات القائد الرباني يا جماعة انه رجل بيجمع ما بين الفهم والصدق ودي صفة في غاية الخطورة الصدق يعني ايه يعني عارف ان الطريق طويل وعارف عقبات الطريق وعارف مشقات الطريق وعارف تضحيات الطريق ومصمم انه يمشي ويكمل وهو عارف من الاول ومصمم انه هو يكمل شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون شوف كل ده بقى تحس ان خلاص بقى القنبله النوويه نازله اهو خلاص على فرعون تتفتح الستاره واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ياه يا رب لما اردت انك تمكن لبني اسرائيل ولد موسى ولسه 40 سنه عما يكبر ويبتعث ولسه بعدها سنين على ما يواجه فرعون ولسه بعدها 40 سنه في التيه في صحراء سيناء ولسه بعدها المعارك مع العمالقه في فلسطين كل ده لسه عما يمكن لبني اسرائيل 90 سنه بعدها لما ربنا اراد انه يمكن يا جماعه يبقى لازم انت وانت عارف ان الطريق طويل طويل ساعات الواحد بيبص للشباب كده يعني شاب كنت بتكلم معاه بيقول لي بيقول لي انا كنت قاعد امبارح انا وناس من اصحابي كده وكنا بنسمع شريط مستنيه ايه فانا حتى احسبها في دماغي كده هو مالهم بمستنيه ايه هو احنا بنسمع يا جماعه عشان نتربى ونطلع ولا بنسمع عشان نستمتع وخلاص انت مالك بمستنيه ايه حسيت والله ساعتها ان دخلة الجامع دي مش معناها التزام ده لسه طريق طويل مع كل واحد مننا بعد ما دخل الجامع عشان فعلا يتعقد في الالتزام ده لسه لسه الموضوع كبير ولازم تعرف ان كل واحد من اصحابك اللي انت هتدعوهم كل واحد من اصحابك قدامه طريق طويل عما يبقى راجل فعلا كده راجل من رجاله الدين وانت عارف ان الطريق طويل وهتمشي فيه شوف ربنا بيقول وانا جعل ونريد ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ده لسه الاول المستضعفين هيطلع منهم مؤمنين وبعد كده المؤمنين يطلع منهم ائمه وبعد كده الائمه يورثوا الارض يعني يبقى في دوله اسلاميه وبعد كده بعد الدوله الاسلاميه يمكن ليهم يعني يبقى الشعب كله معاهم متعاطف معاهم قلبا وقالبا وبعد كده يبداوا يقووا حربيا ودنيويا وعلميا بحيث انهم يقدروا يقضوا على اي ترهيب خارجي ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون يعني الطريق طويل انت موطن نفسك على هذا الطريق هو ده الصدق امال ايه الفهم بقى العنصر اللي احنا بنتكلم فيه ده هو ده العنصر الاخير العنصر ده ممكن يكون صعب شوية ولكن عنصر مهم قوي يا جماعة ازاي انك تجمع ما بين الصدق والفهم فهم ايه انك تبقى كملتزم ما انتش عاطفة بالعقل دايما اللي بيلوموه على الملتزمين انهم عاطفة بالعقل لا انك تبقى انت راجل فاهم فاهم اعداء الدين بيحاربوا دين ربنا ازاي شوف ربنا بيقول ايه ان فرعون على في الارض على في الارض وجعل اهلها ها وجعل اهلها ايه ايه شيعة طب ايه اللي خلى ربنا يجيب كلمة جعل اهلها شيعة بعد على في الارض اصله هو بقى بقى له نفوذ وسلطان هو عارف كويس جدا الناس لو اتوحدت وعرفت الحق هتقوم عليه مش هيبقى له مقام يبقى لازم الناس تفضل متفرقة عشان افضل انا دايما في المقام الاعلى فلازم يجي بعدها على طول جعل اهلها شيعة وخدوا بالكم في ذكاء اهل الباطل احنا بنتكلم دلوقتي اهل الباطل بيفكروا ازاي عشان احنا نفهم بنتعامل معاهم ازاي ربنا قال جعل اهلها شيعة مش جعل اهلها فرقة اصل الشيع دي يعني كل واحد اتشيع لحاجة يعني روحوا للجزائر احيوا فيها النعرة الامازيغية وروحوا مصر احيوا فيها النعرة الفرعونية وروحوا سوريا احيوا فيها النعرة الفينيقية وروحوا العراق احيوا فيها النعرة الكنعانية ليه كل ده عشان ما عادش ينفع يقعدوا على ترابيزه واحدة بعد كده كل واحد بقى متشيع لفكرة ما عادش ينفع يقعد مع التاني بعدها بقيت انا حاجة والعراقي حاجة الجزائري حاجة والسوري حاجة حتى مع الملتزمين عملوها تلاقي ناس ملتزمين معينين يقول لك فلسطين دي القضيه بتاعتنا طب انا يعني ما ينفعش اتكلم في فلسطين لا دي بتاعتنا احنا انما قضيه الشيشان وافغانستان ده بتاعتنا احنا بقى بتاعت العالم التانيين دول بتوع ازاي يا جماعه وتلاقي دول متعصبين للشيخ ده ودول متعصبين للكتاب ده ودول متعصبين للجماعه دي تشيع تشيع داخل الطار الاسلامي يبقى ما عادش ينفع نقعد مع بعضينا ليه لان حصل التشيع هنا يبقى شايفين فكر اهل الباطل ازاي فرق تسد وتفضل انت الاعلى دايما ان فرعون على في الارض الأرض وجعل أهلها شيعة دي اللي ممكن تسميها الحرب الخبيثة شوفوا الحرب الثانية بقى يستضعف طائفة منهم يذبح بقى أبناء ويستحيي نساءهم بقى لا إيه ده بقت الحرب المعلنة بقى الحرب المعلنة جت بعد ما الحرب الخبيثة اشتغلت الأول هي أمريكا كانت تقدر تعمل اللي عملته في العراق لو احنا كنا أمة واحدة لا يمكن هي اسرائيل كان ممكن تتزرع في قلب العالم الاسلامي لو احنا امه واحده لا يمكن يبقى بعد ما حصل التشيع والتفرق والتشرذم بعد ما كل ده حصل يحصل ايه بقى يبدا الشغل بقى يذبح ابنائهم بقى ويستحيي نساءهم يبقى حرب باطنه تمهد الاول للحرب الظاهره ونبقى احنا ما بين شقي الرحم يبقى الخطر اللي علينا مين يا جماعه يبقى مين الخطر امريكا ولا اسرائيل ها امريكا واسرائيل لا امريكا ولا اسرائيل انا وانت الخطر يا حبيبي انا وانتم الخطر والله يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد ليلة كاملة من العشاء للفجر يدعى ربنا ثلاث ادعية الدعاء الاول يا رب لا تهلك هذه الامة بعدو من خارجها لا امريكا يا رب ولا روسيا ولا اسرائيل اجبت الدعاء الثاني يا رب ما تجيبش عليهم كارثة من الكوارث تبيدهم كلهم مرة واحدة يا رب لا زلزال تسونامي يجي عليهم كلهم مرة واحدة كده ولا بركان ولا اعصار اجبت الدعاء الثالث يا رب يبقوا امة واحدة امة مترحمة أمة متحبة يفضلوا اخوات يفضلوا مترابطين ما يحاربوش بعض ما يقطعوش بعض ما يهدموش في بعض لم يجب الله سبحانه وتعالى يبقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربنا الثلاث ادعيه دول وربنا ما استجابش الثالث الا يجعل بأسنا بيننا شديد يبقى الخطر على الامه دي شارون وبوش ولا انا وانت يبقى الخطر على الامه دي تسونامي و... والزلازل و... انا وانت اخطر على الاسلام من الزلازل والبراكين والاعاصير انا وانت اخطر على الاسلام من اعداء الاسلام في التاريخ كله يبقى الخطر فين يا جماعة الخطر فيه وفيك يبقى الاصلاح منين الاصلاح مني ومنك يبقى صحيح هم الاعداء ولكن لو انا وانتوا بقينا رجالة مفيش حد هيقدر يقف فوق هذه الامة بدليل ايه بدليل ايه الجيش راف 30000 رايحين يحاربوا في ال في ال ال ال الروم في سيدنا ابو بكر الصديق لهم ايه هبعت لكم مين خالد واحد يروح وبعد كده الجيش الثاني فتح مصر هبعت لكم المقداد وبعت ثلاث اربعة يعني ايه يعني ساعة ما الايمان هيدخل قلوبنا وهنبقى رجالة الواحد مننا ممكن يقلب الدنيا كلها الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فاكرين يا جماعة صفات الرجل اللي بمعنى الكلمة طبعا صعب مش كده فاكرين يا جماعة رجل لا يكل ولا يمل في السير إلى الله في تقدم مستمر كل يوم في خطوة جديدة في الطريق إلى الله رقم اتنين رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة رجل حامل رسالة وحامل قضية يسخر من أجلها حياته صاحب هدف في هذه الحياة رقم أربعة رجل لا يتهرب من مسؤوليته اتجاه دينه بل يعتبر كل مشكلة من مشاكل دينه مشكلة من مشاكله الخاصة في الحياة بل أعظم من مشاكله الخاصة في الحياة رقم خمسة رجل اليقين في قلبه يزن الجبال رقم ستة رجل رجل يزن أمة من الرجال رقم سبعة رجل يعرف كيف يصل إلى الناس ازاي يقدر يوصل للناس في الدعوة قبل ما يدعوهم ويكلمهم رقم ثمانية واخيرا رجل يجمع بين الصدق وبين الفهم العميق لهذا الدين الراجل ده مين يا جماعة انا مش عايز اقول انت فين منه لان انا مش عايز الكلام يبقى مجرد نقد وخلاص احنا عايزين كلام بناء انت لازم تبقى هو لازم هلا طب انا راجل جديد طب انا راجل انت لازم تبقى هو هتبقى هو النهاردة هتبقى هو بكرة هتبقى هو بعد خمسين سنة انما لازم تبقى راجل من رجالة هذا الدين لازم تبقى قائد رباني في هذا الدين لازم تبقى واقف على ثغر من ثغور الدين ده انت لو مت دلوقتي مين اللي هيبكي عليك اهلك انت ترضى الموتى دي لنفسك ان اهلك وشويه قرايبك وجيرانك هم اللي هيقعدوا عليك ولا بلدك ولا العالم كله لما يحس بالاحتياج والفقد ليك لما تموت العالم كله يبكي عليك مين اللي هيبكي عليك يا جماعه كنت من يومين مع احد احد الاخوه يعني فواحنا ماشيين سمعت قول الله سبحانه وتعالى في الراديو ولما رجع موسى إلى قومه قال بئس ما خلفتموني من بعدي قلت يا هي دي الكلمة اللي الواحد يترعب أحسن رسول الله يقولها له على الحوت بئس ما خلفتموني من بعدي إنه يجي لكل واحد اتبع مذهب الانامالية وطنش واهتم بحياته الخاصة وطنش مشاكل الدين يقول له بئس ما خلفتموني من بعد ان يجي لكل واحدة متبرجة ساهمت في هدم الدين واشاعة الشهوات يقول لها بئس ما خلفتموني من بعدي ان يجي لكل واحد امتنع عن نصرة الاسلام وتسخير مواهبه وامكانياته لنصرة هذا الدين يقول له بئس ما خلفتموني من بعدي مش عايزين تتقال لنا وعايز اقول لكم تاني اللي انا قلت لكم في الاول يا جماعة جاي فرصة ذهبية اجازة حوالي ثلاث شهور ثلاث شهور بعدها رمضان كيف اول الدراسة خالص او يمكن كمان قبيل الدراسة مفيش اي امتحانات فيه فرصة هائلة الغنيمة دي باذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني ان يعيننا علي على استثمارها والا تضيع علينا ابدا ابدا باذن الله اللي هيستثمرها يعني دلوقتي لو القطر بتاعك الساعة 6 وجيت هنسيتك الساعة 5 ونص قمت صاحي كده فقلت خمس دقايق احط راسي واقوم تاني هتقوم الساعة 10 انتهزوا الفرصة يا جماعة جماعه انتهزوا الفرصه دلوقتي ان احنا دلوقتي في مرحله يقظه ونستثمر اليقظه دي ونكمل الاربع شهور دول باذن الله التجار لما بيكون الموسم سخن شويه يقولوا ايه اللي مش هيكسب الموسم ده مش هيكسب اللي مش هيختنى الموسم ده مش هيختنى اهو اللي مش هيوصل الموسم ده هيوصل امتى اللي مش هيشحن الموسم ده يشحن امتى اللي مش هينقل على الرابع الموسم ده هينقل امتى اللي مش هيوصل لربنا سبحانه وتعالى في الموسم الكبير ده هيوصل امتى يبقى لازم نستثمر الاجازة ده ان شاء الله في البناء الاجازة لسه عليها ايه احنا في اول ستة يعني لسه حوالي ثلاث اسابيع ان شاء الله ويبقى 98% من الكليات خلصت باذن الله سبحانه وتعالى فعايزين عزم صادق وعهد صادق مع الله سبحانه وتعالى ان احنا هنستثمر الاجازة دي ان احنا نبني نفسنا عشان نبقى فعلا رجالة بمعنى الكلمة باذن الله سبحانه وتعالى إيه، ما انساش ان انا اوصي نفسي واوصيكم ربنا يعيننا جميعا يا رب ان الجمعة الجاية ان شاء الله يوم 13 السبت ان شاء الله 14 ال- الحد 15 يعني جمعة سبت حد 13 14 15 واللي هيصوم اثنين وخميس هيبقى صام خمس ايام في الاسبوع يبقى يا بخته ان شاء الله وما انساش اوصي نفسي واياكم برضو ان شاء الله ان الجمعه الجايه افتتاح كاس العالم ف يعني ده توصيه ده اهم توصيه في الدرس كله كاس العالم كاس العالم الحمد لله احنا بعد ما ك- خدنا كاس الخيبه التقيله عايزين نتفرج على كاس العالم بقى يعني كانوا بيتكلموا في الفن ف يعني ماشي يا جماعه هو يقول لك هو الفن حرام ولا حلال هو الفن حلال بس اللي بيحصل ده مش فن كذلك لما يجي يقول لك كاس العالم والكره حرام الكره مش حرام ولكن اللي بيحصل ده مش كوره اللي بيحصل ده جنون اللي بيحصل ده هذيان اللي بيحصل ده شطط وتطرف ثم الشاب لا هتفتح الماتش تتفرج عليه انا نفسي اعرف هتتفرج على بنات اوروبا لا ده انا هتفرج على الكوره طب ما كل ثلاث دقايق يقول لك بنات اوروبا يا حبيبي وانت فكرك ايه هتامن النظر للحرام لو مش هتامنه يبقى حرام عليك انك تفتح ربنا يعافينا جميعا ربنا ي- يعني يغفر لنا الزلل جميعا ان شاء الله ويغفر لنا اللمم جميعا يبقى اذا يا جماعه القضيه مش قضيه ان ال- لما وزعت المصاحف المره اللي فاتت وقلت مين ما يتفرجش على كاس العالم انا مش قصدي ان الكره حرام الكره مش حرام بالعكس ده الرياضة دي من أحب العبادات إلى الله لو أنت واخد فيها نية التقوي على طاعة الله ونية الاستعداد للجهاد في سبيل الله ولكن كاس العالم ده إيه بقى؟ إيه النية اللي هتاخده فيها؟ يعني ترفيه على نفس بإيه؟ تتفرج على مين؟ تتفرج على اللي بيقتلونا في العراق و... وبيقتلوا فينا في أفغانستان يبقى إذا يا جماعة يجب إن إحنا نرتفع فوق هذا المستوى يعني ده في حكم الفرجة على كاس العالم بالنسبة لل يعني ال- موضوع الصدقة الأسبوعية لما بنقف في موضوع الصدقة الأسبوعية بيبقى غصب عني ليه؟ لأن القضية إن أنا ألاقي جمعية رسمية نتبرع من خلالها لما ما بلاقيش جمعية هنفضل نلم من غير ما ينفعش يبقى إذا يعني أرجو يا جماعة إن اللي عنده جمعية كمان رسمية ممكن يعني تشاركنا في إن إحنا نملى المنصورة دي كلها خير ون- ونوزع فلوس على المرضى يوم ما لمينا آخر مرة للمرضى بتوع مستشفى الجامعة والله يا جماعة نزلنا لغاية الساعة 3 بالليل او يمكن كمان بعد 3 بالليل صحينا عيانين السرطان وعيانين ال... ودينا على عيانين الفشل الكلوي وعيانين ال... وعيانين ايه يا ربي لفينا على عيانين كتير قوي انا مش فاكر بقى الوقت الكلام ده كان من عدة اسابيع لفينا على عيانين كتير جدا بفضل الله ادينا لده 100 ولده 200 ولده 50 ولده إدينا- ف... ف... يعني موضوع خير عظيم ولكن المشكلة فعلا ان احنا ما بنلاقيش جمعيات خيرية ممكن تشاركنا كل مرة في ده الجمعيات بيبقى اساس الشغل بتاعها هات الف- اديني الفلوس وسيبني لا اديك الفلوس واسيبك ازاي اديك الفلوس واوزعها انا وانت على- قدام عينين بعض انا وانت ننزل الليلة للعيانين نوزعها مع بعض يبقى انا كده ضامن ان فلوسنا راحت لمصادرها وانت في نفس الوقت انت راجل عملت خير وشاركت في انك انت تعمل خير فيعني ارجو ان احنا ندعي ربنا ان ربنا ييسر لنا مسألة الجمعيات باذن الله سبحانه وتعالى احنا معانا مصاحف يا جماعة يعني هي متبرع بها آه، يعني كصدقة على آه، احد المسلمين المتوفين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يتغمده بوسع رحمته المصحف العظيم ده خليه في الاخر ال- المشكلة ان المصحف مكتوب عليه الفلوس اللي دفعت فيها مين ياخد المصحف ده يا جماعة مصاحف شيك اهي يعني مين ياخد المصحف ده احنا عايزين نستعد للاجازه بقى عايزين يعني القران كده يبقى يعني ايه نسخن في القران كده مين ياخد المصحف ده بس المشكله ان عندكم امتحانات فاحنا هنحافظ على مستوى مين ياخد ده ويقرا كل يوم جزء قران بس بتدبر ويصوم 13 و14 و15 بس يفطر هنا في الجامعه يوم الجمعه عشان ما يجيش متاخر مين ايه الناس مالها النهارده مكسله كده ليه لا لا لا طيب ال- طب انت ابو نضاره اتفضل ايوه انت طيب انت بعد ال... بعد ال... مين ياخد المصحف ده يا جماعة برضه نفسها هيقرأ جزء القرآن كل ليلة بس استنوا بس هيقوم الليلة دي ان شاء الله الليلة ده هي الا لو عنده امتحان بكرة يقوم ليلة تانية بس جوه الاسبوع ده يقوم الليلة بصورة يعني ولنقل مثلا صورة رقيقة قوي او صورة جميلة قوي ايه الانبياء طب خلاص الانبياء راجل سبقكم بقى الراجل الطيب ده سوره الانبياء الليله ويصوم 13 و14 و15 الركن ده طيب الشاب انت نضاره برضه طب يا جماعه المصحف الكبير ده انتوا هتقطعوا بعض عشان انا مش عارف طب مين ياخد كيس العصير ده كيس العصير ده ويصوم 13 و14 و15 طب خد يا حبيب قلبي وانت 13 و15 صومهم طب خد وانت طب خد كيس البست ده الله رزقك واسع النهارده يا جماعه بالله عليكم المصحف بيسموه مصحف التهجد يبقى اللي هياخده يكون من اهل التهجد بقى ولا ايه مين ياخد المصحف ده يا جماعه ويقوم الليل هذا الاسبوع كل ليله بجزء بس اهو بجزء ويصوم 13 و14 و15 ويقوم ليلة بصورة الأنبياء طب بس براء براء احنا عايزين يا جماعة لا لا لا احنا عايزين الناس اللي ورا ده الناس اللي ورا نشجع الناس اللي ورا المشايخ اللي ورا اللي لسه ما خدوش فرصتهم ايه وما يتفرجش على كاس العالم طيب الاخ اللي كروهات ما ايوه انت اتفضل اصلا لا مش المصحف ده صاحبه صاحبه متبرع بيه ولا ايه متبرع بيه طيب رزقك واسع اهو مصحف هيروح معاك الامتحانات مين ياخد المصحف ده و... ويطلع عمره الصيف ده ايه في ايه انت وعد امام الله يا راجل يا صاحبي حضرتك طب انت وعدت خلاص اقول قولي واستغفر الله لي ولكم كل واحد رفع ايديه ملزم امام الله انه يعمل اللي رفع ايديه والا نبقى بنرفع ايدينا عشان المصحف مش عشان ربنا سبحانه وتعالى صح ولا غلط اه امتحان للاخلاص والرئه وكل اخت عايزه تتجوز يا رب يا رب تتجوز لو عملت حاجه من اللي احنا قلناها وكل اخت عايزه تنجح يا رب تنجح يا رب لو عملت حاجه من اللي احنا قلناها اللهم امين يا رب اللهم امين اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبت عنا نعمك اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي انزلت علينا الابتلاءات اللهم اكشف عنا الهم والغم والكرب والحزن اللهم فرج كرب المكروبين اللهم نجح اخواننا الذين في الامتحانات يا رب اللهم نجح اخواننا الذين سيمتحنون الثانوية العامة يا رب اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تولنا ولا تتول عنا اللهم ايدنا بنصرك اللهم ارفعنا احفظنا علمنا فهمنا قو في طاعتك عزائمنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم اخفض علينا من العلم رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عزما اللهم انصر دينك واعز اولياءك رب لا تذر على ارض فلسطين من اليهود ديارا رب لا تذر على ارض العراق من الامريكان ديارا رب لا تذر على ارض الشيشان من الروس ديارا رب لا تذر على ارض كشمير من الهندوس ديارا رب لا تذر على ارض افغانستان من حلف الكفار ديارا اللهم انصر دينك واعز اولياءك واذن لدينك ان يسود اللهم انقذ غير المسلمين بالاسلام اللهم انقذ غير الملتزمين بالالتزام اللهم انقذ انقذ غير المحجبات بالحجاب اللهم اهد شباب مصر واهد فتيات مصر اللهم انزل هدايتك على اهل مصر اللهم اجعل شباب مصر آية من آياتك في الارض في الهدى يا رب العالمين اللهم اخرج منا دعاة وداعيات واخرج منا علماء وعالمات واخرج منا عبادا وعابدات واخرج منا قوامين وقوامات ومنفقين ومنفقات وصوامين وصوامات وذكارين وذكارات اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتك هذه الا وقد رضيت عنا الا وقد اظلنا رضوانك يا رب العالمين ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب تب علينا يا رب بيض وجوهنا نقص حائفنا اعنا على قيام الليل افتح علينا في قيام الليل افتح على قلوبنا في قيام الليل امر قلوبنا بقيام الليل طهر قلوبنا وزك نفوسنا بقيام الليل يا رب يا رب العالمين لا تحرمنا من واسع عطائك في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين لا تحرمنا من تفريج كربات الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب يا جماعة معلش عشان بس ما, ما يجيش بعد العشاء الناس تمشي او يحصل دوشة وال... وال... يعني والموضوع ده اهم توصية على الاطلاق على الاطلاق اهم من قيام الليل توصية الدعاء اهم حاجة على الاطلاق الدعاء بتاع الاسبوع يا جماعة يعني احنا مقبلين على الصيف بالتأكيد قدامك 100 طريق بالنسبة للمجتهدين ما هوش عارف يعمل ايه يدخل دعوة ولا عبادة ولا ياخدها طلب علم بالنسبة للناس التانية ما هوش كل واحد من ده- مننا قدامه 100 بديل في دعاء جميل قوي قوي قوي سيدنا محمد علمه سيدنا علي بن ابي طالب والدعاء ده يجي على الدين ويجي على الدنيا لما تختار لما تختار ما بين اكتر من بديل في دينك او دنيتك ادعي الدعاء ده دايما وخليه على لسانك انا نفسي يعني بفضل الله ومنة الله جربته بفضل الله يا جماعه والله كان له اثار يعني يعني فعلا رائع- اكثر من رائعه اللهم اهدني وسددني وقال سيدنا محمد لسيدنا علي وانت بتقول اهدني انوي هداية الطريق يعني يا رب اروح يمين ولا شمال ولا في النص يا رب ادخل من السكة دي ولا السكة دي يا رب اختار ده ولا ده وانوي وانت تقول سددني اي سداد السهم يعني يا رب لما اكون عايز اوصل لهدف عرفني السكة اللي اما امشي فيها ابقى زي السهم اللي انطلق الى هذا الهدف يبقى دعاء اللهم اهدني وسددني من اكتر الادعية اللي ربنا بيوفقك فيه في اختياراتك وبيخليك فعلا تسدد في طريقك سواء في الدين او في الدنيا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
استقيموا للصلاة يرحمكم الله ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وصلوا لله صلاة المودع الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى كلا إنها لظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك أولئك في جنات أولئك في جنات مكرمون
الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما للذين كفروا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخوضون يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر